ولا ابن الروح القدس الإله الواحد أمين هناخد تأمل صغير بعنوان رؤية الله بالمحبة أسهل طريقة تشوف بيها ربنا هي اللي احنا هنحكيها دلوقتي مش لازم هنستنى التجربة عشان نشوف وفي ناس ما بتعرفش تقرأ وفي ناس مش غاوية تقرأ الإنجيل يعني وفي ناس للأسف يعني مش مركزة في الموضوع لكن أكتر حاجة تفتح العين وتخلي الواحد يشوف ربنا المحبة في آية جميلة في رسالة يوحنا الأولى يقول إيه تقول إيه الله لم يرى أحد قط طب إيه الحل إن أحب بعضنا بعضا الله يثبت فينا يعني من غير ما تشوفه يبقى ثابت فيك يبقى جواك مش شايفه كمان أكتر من شايفه الله لم يرى أحد قط وإن أحب بعضنا بعضا الله يثبت فينا ومحبته تكملت فينا أسهل طريقة تحس أو تشوف ربنا بشكل واضح أنك تعيش في محبة لكل اللي حواليك وكل ما زادت المحبة كل ما بقى عندك نظر قوي كل ما المحبة زادت كل ما عينك شافت ربنا أوضح في كورنثوس الأولى 13 يقول أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة يعني الثلاث أعمدة يدخلوا السماء إيمان ورجاء ومحبة بس أكتر واحدة كمان المحبة وزي ما أنتم عارفين قالوا لنا الآباء زمان الإيمان ياخدك من الأرض يوصلك للسماء الرجاء يدخلك السماء المحبة تكمل معك في السماء لأن الإيمان والرجاء جوه السماء ملهمش شغل الإيمان ينتهي دوره عند باب السماء لأن الإيمان إيقان بأمور لا ترى طب وانس بقت ترى خلاص ملوش دور فاهمين ازاي الرجاء لينا رجاء ندخل السماء طب دخلت السماء خلاص متشكرين يا رجاء ايه الحاجة اللي هتكمل المحبة تبتدي هنا وتكمل هناك وتزيد هناك كمان فالمحبة أعظم كل الفضائل لأنها هتكمل في السماء أول ثمرة للروح يعني ثمر الروح ببساطة يعني يعني لما تبقى شخص روحاني لما تقرب من ربنا أول نتيجة تبان عليك كلمة محبة النتيجة الطبيعية للقرب من ربنا هي الكلمة دي ثمر الروح محبة يجي وراها فرح وسلام وطول أنا ولطف إنما أول كلمة وبالتالي دي ممكن تقيس أنت بتقرب ولا مش بتقرب لو بتقرب من ربنا لازم محبتك تزيد محبة بجد الإفراط في استعمال كلمة الحب بوظ معناه كلمة الحب دي أكتر كلمة مستخدمة في السينما والمجلات والتلفزيون والأدب وال... إنما للأسف الدنيا بتتكلم عن حب غير الحب اللي بيقصده ربنا الحب اللي في الدنيا مخشوش بضاعة خسرانة بالرغم ان الحب اجمل كلمة واقصر طريق للملكوت انما للأسف بيتغش شيطان قدر يلخبط دماغ الناس ويطلع مفاهيم كتيرة قوي عن الحب من المفاهيم الصعبة الغلط أشهر مفهوم غلط إن الحب مشاعر أغلب الناس لما تقول كلمة حب تفهمها على طول إنها ايموشنز يعني مشاعر الحقيقة الحب مش كده خالص أرخص حاجة في الحب المشاعر أضعف حاجة في الحب المشاعر احنا مش بنقول الحب من غير مشاعر إنما مش أعلى حاجة في الحب كلكم عارفين بخبراتكم في الحياة ان الوفاء حب التعب حب تضحية حب التفكير في الآخر حب البذل والعطاء حب والحاجات دي أتقل وأغلى جدا من مجرد لحظة حب شعور حب لا الشعور ده يطلع وينزل ويتغير ويتقلب إنما اللي احنا قلنا ده أقوى كتير وأغلى كتير قوي فده أول معنى مخشوش سائد في الدنيا تلاحظوا ان النهارده مثلا يجي الشاب 15 16 سنه يقول لك بحب واحده يا ابني ده مش حب يقول لك ده انا ما اقدرش اعيش من غيرها يا حبيبي عقل يا ما يعد النجوم بقى و... ويطلع عينينا وبعدين تزعله في كلمه ولا تقف تضحك مع واحد صاحبه بكرهها ده انا هموتها ده ايه هو ده هو ده حب ده في حب يبقى هموتها وبكرهها و... طبعا ده مش حب ده شغل عيال كلكم بتقولوا عليه كده هو مش شغل عيال هو مشاعر بس مش حب هي مشاعر مندفعة تطلع وتنزل إنما ده مش حب الحب غير كده خالص لأن الحب في تعريف الكتاب بقى love never ends يعني once ابتدى ما بيقفش وما بيتغيرش يكبر ما يقلش المحبة لا تسقط أبدا فالحاجة اللي سقطت دي أكيد ما كانتش حب دي كانت شوية مشاعر لكن مش حب كلمة حب أكبر كتير من مشاعر للأسف إن إحنا حتى في وصايا الحب اللي في الكتاب بنفتكر إن ربنا بيقول حس يعني يحبوا الناس بالمشاعر ربنا مش بيتكلم في دي كتير لأنه عارف إن المشاعر آخر حاجة يمكن تيجي لوحدها في الآخر إنما لما بيقول لنا حبوا وما أكثر وصية حبوا حبوا بعضكم بعض حبوا أعدائكم الوصية دي معناها على طول اعمل حاجة مش حس حس دي مش في ايدك وفي ايدي التاني المفهوم الغلط انه love is uncontrollable ده بقى لغة الشباب الصغير يعني المفهوم السائد انه الحب ده لا يمكن السيطرة عليه طبعا الكلام ده فاضي الحقيقة الحب decision الحب إرادة الحب قرار الحب موقف من الحياة الحكاية ما بتجيش غصب مفيش حاجة اسمها بحب فلان وبكره فلان وماشي سايب ايدك كده لا انت لو حبيت تحب فلان لازم هتعرف تحبه هتحبه يعني هت- هتديله حاجة هتضحي هتفكر في مصلحته هتخدمه ادي الحب فانت طول ما انت مستني ان الحب يجي لوحده كده ويمشي لوحده تبقى انت مش فاهم اللي قصده ربنا لا السيطرة على الحب هي قرار إنساني مش بتكلم على المشاعر بتكلم على عمل الحب شكل الحب عطاء الحب حقيقة الحب وإلا كانت تبقى وصية الكتاب ملهاش معنى لما يقول حبه طب إيه معناها إذا كانت القصة شوية شعور طب هو أنا أعرف ألعب في قلبي وأنا هدخل المشاعر إزاي إنما بدل قال حبه يبقى اعمل حاجة يبقى مطلوب مني حاجة تتعمل عشان كده مثلا في كولوسي ثلاثة يقول على جميع هذه قبلها وصايا كتير قوي يعملوا كده وكده وكده وبعدين قال, قال لكم فوق أي حاجة وقبل أي حاجة البسوا المحبة البسوا المحبة دي حاجة تتلبس توب المحبة ده يتلبس فتبقى شخص متشاف كده من بره محب كل اللي يتعامل معاك ياخد منك شوية حب لأنك لابس الحب لبس البسوا المحبة التي هي رباط الكمال معنى كده ان الحب اختيار وكمان الحب تصرف يعني انت بتختار تحب اللي معاك بتختار زي واحد يجي يقول لي انا مش بحب مراتي اقول له يعني ايه مش بتحب مراتك يقول لي فقدت مشاعري تجاهها من كتر النكد والغم والهم والمشاكل اقول له هي مراتك ولا لا مراتك ربنا قال لك حبها قال لي اه طب هو الحب بالزق لا الحب مش بالذات بس الحب بالإرادة لو قررت النهاردة ان دي مراتك ولازم تحبها هتعرف تحبها ولما تحبها بالعمل بالكلمة الطيبة بالاهتمام هتلاقي بعد شوية ربنا اداك القلب وبقيت بتحبها حتى بقلبك وده اللي بيحصل لما ربنا بيلاقيك بتعمل اللي عليك بيديك اللي انت مش عارف تعمله لما يلاقيك بت- بتقدم وصية المحبة بيفتح قلبك نفس الكلام يمشي مع الأعداء واحد يقول لك أحبوا أعدائكم أحبه إزاي أنا ط- مش طايقه أساسا أنا مش طايقه يعني إيه أحبه ما هو شوف بقيت أحسنوا إلى مباضيكم صلوا لأجل الذين يسيئوكم اعمل حاجة اد- قول كلمة حلوة باركوا لعينيكم احسنوا صلوا أكشنز اعمل ده في الآخر هتلاقي قلبك اتفتح وما بقتش مش طايقه لا وماله هو غلبان الشيطان ضحك عليه صعب عليك ما بقاش موقفك زي الأول بس لما بتعمل حاجة يبقى الحب اختيار والحب تصرف لو فهمنا المعنى ده هنبتدي نحب صح مش هنستنى الحب يجي لا هنقول خلينا نمشي في وصية المحبة بقى نقطع فيها أشواط لأنها وصية هناخدها بقى تدريب هناخدها تحدي مش هنستنى لما المشاعر تتظبط لوحدها عشان كده بو- يوحنا الحبيب يقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق مش مش الحكاية شوية كلام في ال- في اللغة اليونانية في أربع كلمات للحب وده بيلخبطنا في الكتاب ساعات لأن الكتاب مكتوب يوناني الكتاب المقدس في الأصل اللغوي في اليوناني في أربع مفاهيم لكلمة حب أربع كلمات بتقول حاجة بتترجم كلها حب في العربي في حاجة اسمها ال storge ده اللي هو ال affection يعني ال affection اللي هو التعاطف او المودة الطبيعية يعني يصعب عليك شخص وانت بتتفرج على فيلم فيلم تتأثر التأثر ده في اليوناني له معنى انت ما حبيتش الممثل بقى مش هتروح يعني ت... يعني انت عارف انها قصة وخيالية وكده لكن يعني تأثرت التأثر ده نوع من انواع الحب بس مش ده خالص اللي احنا بنتكلم فيه تاني نوع الايروس الايروس مقصود بيه الجاذبية الجنسية أو الجاذبية للجنس الآخر التندنسي للجنس الآخر الميل ميل للجنس الآخر دي جاذبية الجنس الآخر ده مش حب برضه دي اللي بتتحول لشهوة بعد كده بحيث لو واحد ساب نفسه يبقى زي الحيوان يعني بيتحرك بغريزته لكن هي ما هياش حب لأن الحب فيه مبادئ والتزامات وكده النوع الثالث أرقى بقى أرقى نوع ده النوع الإنساني لسه النوع المسيحي خلي بالكم يعني النوع الأولاني ده بيسموه النوع الطبيعي الثاني يسموه النوع الحيواني الثالث يسموه النوع الإنساني الرابع يسموه النوع المسيحي أو الروحاني الحب الإنساني الفيليا الفيليا ده بقى وتلاحظوا في اللغة اللي منكم يعني يعرف يقول لك حاجة فيليا كلمة فيليا يعني بيحب حاجة واخدين بس فيلوسوفيا في اليوناني يسموها كده محب الحكمة فالفيا دي أو الفيليا دي معناه بيحب بس هنا الحب ده إنساني في بقى الصداقة في المصلحة في العائلات في الترابط الأسري في العشرة بس ده كله إيه تلاحظوا إنه محكوم برضه بإيه أول ما حد يتعبك ابعد عنه يعني مفهوش مجهود كبير طلعنا مع بعض بقينا زملاء بقينا أصدقاء لكن واحد بقى بعد السلامة يعني واخدين بالكم فهي الحب الإنساني اللي قال عنه ربنا يسوع إن أحببتم الذين يحبونكم ها أي فضل لكم لأنه بيتكلم على مستوى إنساني المستوى الإنساني إنك بتحب اللي بيحبوك عادي مش حاجة زيادة مش ده اللي نزل المسيح من السماء هو نزل عشان يقول حب تاني بقى الرابع اللي هو بقى الأغابي أو الأجابي ده الحب الروحاني أو الحب المسيحي ده فوق خالص الثلاثة اللي فوق مش مجرد تأثر بإنسان أو بموقف ولا جاذبية لجنس ولا علاقات طبيعية لا ده مبدأ ده حب بالإرادة ده تعب ده تضحية ده وفاء ده إخلاص ده هنا unconditioned love مفيش هنا شرط انت بتحب حتى لو اللي قصادك ما بيتحبش ده الحب اللي ربنا بيحبنا بيه بقى الحمد لله ربنا بيحبنا بالرابع شغال على الرابع ليه لانه ربنا بيحبني حتى وانا وحش حتى وانا غلطان بيحبني هو مش موافق على اللي انا بعمله بس بيحبني بيحب الاشرار يشرق شمسه على الاشرار والابرار ليه لانه الحب ده موقف من ناحيه ربنا ملوش علاقه بقى دول مقدرين مش مقدرين ده موقف تاني الناس كلها شايفه زكى حرامي ربنا يسوع باصص له بحب الناس كلها شايفة التي أمسكت في ذات الفعل إنسانة زانية حقيرة إنما ربنا يسوع مستعد يفديها ده الفيليا بقى ده اللي بيكلمنا فيه الإنجيل دي وصية الحب إن احنا نشبه المسيح في دي مش بيقول لك حب أخوك زي ما بيحبك الموضوع أكبر من كده حبه زي ما أنا بحبك أرقى فوق المستوى الطبيعي احنا في ناس كتيرة في حياتنا مش بنحبهم مش بنحب طريقة كلامهم مش بنحب تصرفاتهم لبسهم إنما ربنا يسوع له المجد ما طلبش إن احنا نودهم مودة حارة لأن القضية مش قضية مشاعر قضية التزام حب وبرضه تعليق قريته إنه ربنا يسوع له المجد ما كانش فيه تجاذب عاطفي بينه وبين الفريسين والكتبة من ناحية المزاج لا ما يتصاحبوش ما يمشوش مع بعض العلاقات كانت متوترة وهو مش موافقهم على كلامهم وفي زعلة مش منه منهم على الأقل واخدين بالكم فاللي يبص كده يقول لك لا دول ما بيحبوش بعض ربنا يسوع والفريسين دول ما يحبوش بعض أبدا هو الحقيقة هنا ما فيش المودة الطبيعية إنما في حب من المسيح لأنه بيموت عشانه لكن مش هيوافقهم على أخبار أفكارهم مش هيجريهم في تصرفاتهم مش هيعيش معاهم عيشتهم مش هيقرب منهم زيادة لأن طريقتهم غلط لكن جواه بيحبهم حتى للموت عشانهم خمس خطوات عشان الواحد يتعلم الحب صح لو هنتكلم بقى في حب عملي وعشان نكبر في الحب وبالتالي نشوف ربنا بشكل أوضح من زمان خمس خطوات أول خطوة اختبار حب ربنا اتنين التسامح تلاتة أفكار حب أربعة تصرفات حب خمسة توقعات حب أول واحدة ممكن نسميها قدوة الحب مش هتعرف تحب الناس صح بالطريقة المسيحية إلا لما تدوق يعني إيه ربنا بيحبك بدون حدود وبدون شروط عشان كده دي مطلوبة من المسيحيين بس ليه مش مطلوبة من كل الناس اللي مطلوب في, في الشعارات وفي الدنيا وفي الأخلاق وفي حقوق الإنسان الفيليا الحب الإنساني ما تضرش الناس يعني خليك إيه يعني اللي يخدمك يخدمه إنما الحب المسيحي ما ينفعش ينطلب من حد غير مسيحي لأنه ال power بتاعته مش في الدنيا ال energy اللي وراه جاي من ربنا الطاقة بتاعته طاقة من المسيح وحده فلو ما فيش علاقة بربنا ما تقدرش تدخل على اللي احنا بنتكلم فيه ما تقدرش تحب واحد متعب ما ينفعش تحب واحد صفاته وحشة إلا لما تكون مليان بربنا بقى لما تكون دايق إن ربنا بيحبك وأنت وحش هنا تلاقي عندك طاقة مش بتاعتك قدرة مش بتاعتك فأول بند اختبار محبة ربنا لو الواحد فينا شايف يعني ايه ربنا بيحبه لدرجة الصليب ولدرجة الموت ولدرجة الدم وشايف مطول باله علينا قد ايه وكل يوم نرجع عاملين بلاوي يا رب سامحني سامح ومع ده كله لسه بيحضر السما وما لغاش المشروع لما الدوق ده كله يبقى شغلك لما تلاقي حد متعب يعني وماله لانك دقت عشان كده ربنا يسوع حطها وسط الصلاة الربانية ببساطة قال اغفر لنا كما نغفر يعني أنا بقول له سامحني زي ما أنا بسامح لأن خلاص بقت العلاقة جاية كده أنا دقت منك الغفران فعارف أسامح بدون الغفران بتاعك مش ممكن كنت أعرف أسامح بس البدل شغال معاك في خط مفتوح دلوقتي عشان كده أقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا أو في أفسس يقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة المحبة دي أجابي في اليوناني مش الفيليا يعني إيه تتأصل في محبة ربنا تدوق حب ربنا حلو قوي فيبقى عندك طاقة مش عند الناس التانية حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين الطول والعرض والعمق والعلوم عشان كده يوحنا يقول نحن نحبه لأنه هو حبنا الأول ده الحب المسيحي احنا بنحب ربنا وبنحب الناس out of his love بقلب المسيح لأن الروح القدس غير قلبك وحط فيك حاجة مش في الناس العادية لما تحس انك محبوب قوي بتعرف تحب على فكرة المبدأ ده حتى في علم النفس النهاردة مشغولين بيه قوي يقول لك طاقة الحب والعطاء عند أي إنسان تتناسب بالحب اللي شبع بيه طفولته فاهمين حاجة؟ ده كلام علم نفس يعني الطفل اللي اتربى في بيت دافي أب وأم يدلعوا ويشجعوا وحلوين وبيحبوا بعض ويحترموا بعض الطفل اللي طالع في الجو ده عنده طاقة حب أكتر من غيره طفل مثلا بيوت الإيواء اللي لا شاف أب ولا أم ولا حب ولا شافش غير العصاية والقسوة تلاقوا عنده أجريشن طبيعي عنف ما يعرفش حب ما بيعرفش ما بيعرفش يبقى زوج كويس ما يعرفش يبقى صديق كويس لأن هو ما شافش حب حط المبدأ ده بقى على ربنا الطفل فينا اللي يكون شبع بحب ربنا روحيا وقد كده ده ان ربنا طيب وحنين ومسامح يقدر طبعا يحب الناس بطاقة اكتر من غيره تاني مبدأ عشان الواحد يتعلم يحب صح سامح اعدائك او حب التسامح او التسامح في الحب عشان الحب يتحول الى حياة وطبيعة دايما اختبار وامتحان الحب هو التسامح والتسامح له أشكال كتير قوي مش موضوعنا لكن مجرد أنك بتفوت للناس ده معناه أن قلبك واسع في واحد تلاقوه قفاش قفاش فلان ما كلموش فلان ما قدروش فلان ما رحبش بيه فلان حتى لو في عذر تلاقيه مصفيش طب ليه ليه ده احنا بنعمل مع ربنا أضعاف كده احنا ياما بنطنش ربنا هنا برضو فيها حتة صح بتبقى العشم وكده احنا ماليش دعوة بيها بس أنا بتكلم على إنه ساعات الواحد يبقى قلبه ضيق فمش عارف يسامح ومش عارف يسامح في غلطة كبيرة مش عارف يفوت غلطة صغيرة طب ما هو ده معناه انك انت مش ضايق كفاية حب ربنا ومعناه انك مش هتعرف تشوف ربنا ما هو ده الاهم في الاخر طول ما انت لسه واقف للناس على الكلمة وعلى الحركة وعلى المجاملة خليك كبير عشان تشوف ربنا وسع قلبك كبر فهنا مسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا شوف التفكير ماشي إزاي إن كان لحد على حد شكوى ما تروحش تشكيه ما تروحش تصعد المواقف ما تمسكش في خناقه كما غفر لكم المسيح مش هو بيسامحك هتقعد بقى تمسك في الشكوى وتمشي فيها ليه مش هتعرف تحب حد وتسامحه إلا لما تكون دقت الغفران من ربنا دقت وقفة التوبة ودموع التوبة وحاسس بالجرم والبراءة لما تبقى وقفت مرة ومرات حاسس انك مجرم وبعدين حكم براءة طلع لأن ربنا طيب ودي مش مرة ده مرات وكل اعتراف بتحسها وحاسس يعني ايه ربنا مغرقك حب محبة المسيح تحصرنا هيسهل عليك صدقني تسامح الناس حتى لو قطعوك لأنك ما انت عملت كتير وانت اعدائك بتاع ما بتبصش ورا مشكلة ناس كتير وهو لما يسامح يركن يعني ايه يقفل عليها جوه انا مسامحه يعني هتعامل معاه انما مش نسيله فاهمين ازاي يعني له سابقة فاي غلطة تاني هنطلع القديم والجديد ده مش تسامح بدل لسه باصص ورا يعني ورا ما تسامحش ما تشالش مش deleted على الكمبيوتر بتاعك يبقى انت ما سامحتش كفايه لان ربنا طريقته في الغفران كده ما بيفتكرش الغلط خطاياكم لا اعود اذكرها تقول له يا رب ما هي مش اول مره يقول لك حبيبي دي اول مره تقول له لا يا رب انت معقول نسيت دي المره الالف تقريبا فيقول لك لا حبيبي انا شايف انها اول مره اول مره ازاي يا رب يقول لك انا ما عنديش في الرصيد غير كده دي اول غلطه ليك من النوع ده يا رب ازاي انا بقول لك انا اللي عارف ايوه بس اللي فات انت تبت عليه فانا مش متسجل عندي خلاص ايه الطيبه دي طب ده انا اهنتك وزعلتك وحزنتك وكبستك و... كل ده مش متسجل خلاص لان هو ده الغفران عند ربنا طب تقدر توصل لكده مع الناس لو دقتها من ربنا كتير هتعرف تعملها ثالث نوع فكر محب او فكر بطريقه الحب احنا قلنا قدوة المحبة ربنا اشبع بربنا اتنين سامح عيش التسامح او محبة التسامح المحبة بالفكر يعني ايه طوع فكرك لحب الناس لانه الحب مش مجرد احساس احنا اتفقنا انا لما اقعد افكر في مصلحتك انا بحبك حب مظبوط لانك شغلتني لانك شغلتني لاني ب... ب... خدت من مخي وسوري في التعبير يعني المخ ده غالي يعني اغلى حاجه يملكها الانسان تفكيره تفكيره ووقته فلما تدي من مخك ووقتك لحد تاني انت اديت حاجه ثمينه لما تدي من مخك وقتك للغلبان للمريض لاخوك لابنك لصديقك للغريب انت بتحب يجوز ما طلعتش فلوس ما رفعتش سماعة التليفون بس وانت بتفكر في مصلحة الناس ده اسمه حب وده الحب المسيحي الحب الغير مسيحي ممكن تسرح ايه الفرق بين تفكر وتسرح تسرح يعني مخك ما راح فيهم بس مش كنترولد وسرحان فيهم غالبا لاستغلالهم غالبا مصلحة منهم انما ده في فرق بين انك بفكر فيه وبسرح فيه بفكر فيه يعني بفكر أفيده بفكر في مصلحته بسرح فيه يجوز بعد عليه غلطه بسرح فيه يجوز بفكر استفيد منه ايه فدي تفرق عندي هنا تاني controlled يعني بفكر بس under control بفكر في حدود المسؤولية تجاهه والعطاء مش الأخذ ده اسمه بقى ايه عود دماغك تفكر كده لو دخلنا دماغ ربنا يسوع له المجد هنلاقي فيها كل الناس ما عدا شخص واحد هو نفسه ده اللي قاله ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ليس له أين يسند رأسه يعني الوحيد اللي مش ما تلاقيهوش جوه فكر المسيح هو المسيح نفسه فكرش في نفسه هو بيفكر في البطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا واليهود والأمم وكل الدنيا بكل المشاكل وبيفكر فيهم ليهم مش بيفكر لنفسه خالص لأن هو مش في دماغه ده قمة الحب شوف انت مشغول بنفسك قد ايه في دماغك تعرف قد ايه انت ناقصك حب انت في قوة واخد قد ايه تسعين في المية تمانين في المية مخك بيروح في غيرك قد ايه وبيروح ازاي كنترولد ولا لا عشان كده يقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ده فكر دي طريقة تفكير أن لا تنظر إلى نفسك بل إلى ما هو لآخرين أيضا ندخل على نمرة أربعة أربعة اتصرف بالحب أو سلوك الحب احنا قلنا فكر الحب سلوك الحب بقى سلوك الحب يعني ايه تاني براجع وبقول الحب مش شعور ففي تصرفات تدل على حب لما بتسأل على حد ده سؤال حب هتقول لي بس بصراحة أنا من جوه مش بحبه قوي معلش دي نقرة ودي نقرة اعمل اللي تقدر عليه انت ليك غرض لا ملياش غرض اسأل عليه لأن سؤال المحبة واجب حتى احنا نقولها كده ده واجب واجب حب واجب تجاه ربنا واجب يعني التزام التزام مسيحي انه ده في محنة او في ضيقة او في مرض اسأل عليه بس اذاك اذاني دي قصة تانية بس انا مش مفتوح قوي قلبي تجاهه مش مهم اعمل الواجب اسأل عليه التزم بدي اتصرف بما يليق بالمحبة عشان تمشي في وصية المحبة حتى لو القلب لسه مقفول أه وبيقولوا بقى يعني في علم النفس فكرة جميلة ان how you think how you feel how you act يعني لما بتفكر صح بتنفعل صح بتتصرف صح فالحكاية بتبتدي من هنا لو انت برمجت دماغك انك تفكر في مصلحة الناس هتتبنى مشاكل الناس هتتفاعل مع الناس هتنسى خطايا الناس وتركز في احتياجاتهم هتبقى شبه المسيح انما لما بتفكر الناس ظلموني قلبك هيشيل الاكشنز هتقف فاهمين الفكرة؟ How do you think؟ انت بتفكر ازاي؟ بتفكر بطريقة ربنا الناس تعبانة الناس محتاجة ايه؟ ولا الناس عملت فيا ايه؟ دي غير دي خالص تباعا هتبقى مشاعرك وأعمالك مرتبطة بالحتة دي أه وانت بتتصرف هنا افتكر بقى وصية ربنا أحبوا أعداءكم أحسنوا باركوا صلوا وهيجي بقى كل صفات المحبة في الحتة دي يعني من المذهل أن كورنثوس الأولى 13 أطول إصحاح عن المحبة ما فيهوش تقريبا ولا كلمة عن المشاعر ما فيهوش ولا كلمة تترجم emotions يقول لك المحبة تتأنى وترفق لا تحسد لا تتفاخر لا تقبح لا تطلب ما لنفسها لا تظن السوء تحتمل كل شيء تصدق كل شيء ترجو كل شيء تصبر على كل شيء ما فيش تحس لا مش ده مش مهمة دي ما فيش مهم مش في القانون ده كل صفات المحبة اللي وصفها بولس الرسول آه كلها تعبيرات حب عملية عشان كده اللي باله باله قصير مش بيحب اللي باله قصير ما يقدرش يقول بحب الناس قوي لا لو بتحب الناس قوي لازم تطول بالك ألف ب لو مش محتمل اللي حواليك ما تقدرش تقول بتحبهم المحبة تحتمل ببساطة فهنا إذا الكتاب وضح لنا أن الحب أكشنز قبل أي حاجة آخر نقطة توقع الأفضل لما بتحب شخص بتتوقع منه أفضل شيء لما بتحب شخص بتتمنى له أجمل صورة بتحطه في أحلى حلم ليك يعني كلكم بتحلموا لأولادكم أن أولادكم يبقوا أحسن منكم مش كده؟ لأن في محبة تلقائية هنا فأنت تتمنى أن ابنك يبقى أحسن منك كمان وما عندكش غيرة في الحتة دي لأن ده حب صادق قوي فالمحبة الحقيقية بتبص للي قصادك بأفضل ما فيه مشكلتنا بقى النظرة البشرية ترى النظرة المعتدلة الكويس والوحش النظرة الدونية بتشوف الوحش بس يعني في ثلاث أنواع من النظر للآخر يا ببص لك بشوف عيوب بس يا ببص لك بشوف مزايا وعيوب يا ببص لك وبشوف مزايا بس دي العين البسيطة دي ده عين الحب دي اللي هي تخليني أشوف أنه شاول الطرسوس يطلع منه بولس الرسول زكا يطلع منه قديس موسى النبي اللي قتل القتيل يطلع منه نبي دي بقى ده توقع الأفضل لما تحب واحد مش هتيأس منه مش هتقبل فشله حتى لو هو مش شايف نفسه كويس نظرتك ليه هي اللي هتخليه يحترم نفسه وهو اللي هيعمل هتعمل منه حاجة مجرد رأيك فيه نظرتك ليه وهي دي فكرة المحبة ترجو كل شيء عارفين ترجو كل شيء يعني ايه يعني بتنتظر من اللي قصادك احلى حاجة انت you believe in him هنا تصدق يعني you believe in him انا مصدق ان الوحش ده ممكن يطلع منه حاجة حلوة ده بسبب الحب آه طبعا دي معناها يا جماعة ان احنا لازم ندفن جوانا كل المشاعر الغلط في جوانا مشاعر غلط كتير قوي هي دي بقى خبرة الموت والقيامة خبرة التوبة يعني ايه الحب عاوز توبة يعني عشان تعرف تحب وتنطلق في حب الناس لازم تدفن كل الجرحوت الجراح القديمة مش مسامح أبوك لأنه رباك غلط مش مسامح أخوك لأنه ظلمك مش مسامح المدير لأنه طلع عينك مش مسامح مراتك لأنها بتسمعش كلامك أنت كده متربط كل ده لازم بقى ايه يتفك عشان تنطلق لانك انت لما تنطلق هتبقى اسعد هتشوف ربنا هتشوف ربنا لما قلبك يبقى واسع وبيحب الناس كلها زي ربنا فتلاقي نفسك بسهوله بتشوفه في كل شخص هنا دي اللي بيسموها قوة القيامة اللي أعرفه وقوة قيامته كأنه فلان اللي قلبه ضيق اللي بيحسب على الغلطة اللي مش عارف يحب فلان ده مات وقام واحد جديد بقى إيه بيحب بطريقة ربنا مسامح كل الناس مفوت لكل الناس ما بيشوفش غلط الناس واحد تاني بقى واحد تاني دي اللي بيسموها قوة القيامة وهي دي المتانية أو التوبة يعني تغيير اتجاه تغيير تفكير مخك اتغير خالص بقت بتفكر بطريقة تانية ساعتها التفكير الجديد ده له أعمال جديدة والأعمال الجديدة دي هي اللي بتخليك شخص محب في النهاية فكركوا بس لما هتحب أكتر هتشوف ربنا أكتر لإلهنا كل مجد كرامة إلا أبدا